عزيزي المشاهد اهلا ومرحبا بك في حلقه جديده من برنامج اسئله عن الايمان آه، يسعدنا جدا ويشرفنا ان احنا نجاوب على كل اسئلتك اللي بتبعتها لنا ويسعدنا ايضا ان يكون معانا ابينا القمص زكريا بطرس اهلا وسهلا بيك يا استاذ اهلا بيك آه، احنا تحدثنا في حلقات سابقة عن حقيقة صلب المسيح آه، فبرضه كالمعتاد آه، لو سمحت تدينا ملخص صغير عشان المشاهد اللي بيتابعنا لأول مرة يقدر يواصل معانا اتفضل امين احنا اتكلمنا عن الاول حقيقه التثليث التوحيد وبعدين حقيقه التجسد الالهي وقلنا ان هدف التجسد الالهي هو الصلب صلب المسيح ليه بقى لان الكتاب المقدس بيقول في انجيل معلمنا او بشاره معلمنا يوحنا اصحاح 3 وعدد 16 هكذا احب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة الأبدية فإذا الصليب عشان خاطر الفداء حتى لا يهلك الإنسان بل يخلص وينال حياة أبدية وده عمل محبة من الله ليه؟ الله في بداية الخلقة أحب الإنسان وخلقه على صورته ومثاله حب ولكن فسد هذا الانسان تشوهت الصوره بالخطيه فبدافع من الحب ايضا اراد ان يرحمه ويخلصه ليعيد خلقته من اول وجديد وده الشيء المرموز ليه في سفر ارميا النبي اصحاح 18 ادى illustration آه، تشبيه لارميا النبي وطبق عليه فبيقول له ايه؟ بيقول له قم انزل الى بيت الفخاري وهناك اسمعك كلامي فنزلت الى بيت الفخاري ارميا النبي واذا هو يصنع عملا على الدولاب الدولاب اللي بيعمله بيلف عليه الحاجات ففسد الوعاء الذي كان يصنعه من الطين بيد الفخاري فسد بعد ما عمله فازة جميلة فسدت فعمل ايه تاني؟ يقول لك فعاد وعمله وعاء اخر كما حسن في عيني الفخار ان يصنعه. الله خلقنا من طين، ما هو الفخار يعني الطين. بس تشوهنا وفسدنا. فأعاد خلقتنا من جديد بذات الحب وإعادة الخلقة تبدأ من الصليب أنه مات المسيح على الصليب ليفدينا ويعيد خلقتنا من جديد عشان كده مكتوب إن كان أحد في المسيح يسوع فهو خليقة جديدة الأشياء العتيقة قد مضت هو ذا الكل قد صار جديدا إذا المسيح عندما مات على الصليب ليست عملية حسابية أو منطقية لكن ده عملية حب إلهي كان يستلزم موته عشان الفداء مبدأ الفداء اتكلمنا عليه عليه وبعدين شروط الفادي اتكلمنا عليها اللي هي تنطبق على شخص المسيح ان يكون غير محدود ويكون انسان من نفس نوع المفدي ويكون طاهر عشان ما يموتش بخطيه نفسه فيبقى هو ده الاله المتجسد آه، اللي فدى البشريه ده كان حديثنا بالتلخيص نعم.
عن صلب المسيح آه النهارده بقى حديثنا هام جدا لان يا ريت قدسك تجاوب لنا على بعض الاعتراضات هي مش بعض هي اعتراضات كتيره جدا اللي بتوصلنا هنقول اسئله الاعتراضات السؤال الاول يقول القران ان المسيح لم يصلب وما صلبوه يقينا فما ردك على ذلك حلو ده فعلا مش بس ال ال الايات ديت ده في ايات كتير طبعا بت بتعترض على يعني معنى الايات كلها ان السيد المسيح لم يصلب لم يصلى آه.
انا بيهمني ان انا آه، اقول هذه الايات عشان خاطر المشاهد المسلم أيوة.
أيوة. يعرف ان احنا مدركين لابعاد هذه الحقيقه من القران فتسمحي لي ان آه، انا اتفضل، اقولها اتفضل.
آه، سورة النساء آية 157 بتقول وقولهم يعني اليهود إنا قتلنا المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وما صلبوه هو ده كلامك ايوه ولكن شبه لهم وما قتلوه يقينا آه، آية تانية سورة آل عمران بتقول إيه عشان خاطر نقدر نعرف الرد على الحتة دي نقدر نشوف صور أخرى من القرآن بترد يعني مش دي السورة الوحيدة لا في في القرآن آه، سورة آل عمران يقول مكروا اللي هم اليهود ومكر الله والله خير الماكرين إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا يبقى الآية في آل آل عمران بتقول إنه متوفيك قبل أن يرفعك إليه وطبعا الوفاة ملهاش أي معنى تاني غير الموت هنخلينا ماشيين وياهم آه.
لحد ما أيوة.
نشوف هي معناها ايه يعني انا مش عايزين نستبق الاحداث ونقول ان راينا كده لكن انا عايز اشوف راي الاسلام ايه لان ده اللي يهم المشاهد المسلم انه يفهم كتابه بيقول ايه علماءه بيقول ايه الفقهاء بيقولوا ايه المفسرين بيقولوا ايه لكن راينا احنا معروف طبعا من البدايه فشويه إن احنا نوضح في سوره مريم يقول والسلام علي يوم ولدت ويوم اموت ويوم ابعث حيا يبقى اموت قبل ان ابعث حيا يبقى اس- الايه الاولانيه بتاعت ال عمران توفى قبل ان يرفع والايه دي تبين ان هو ايه مات قبل ان يبعث في سوره المائده فلما توفيتني كنت انت الرقيب عليهم هنا برضو في توفى وفي رقابه اثناء ما هو متوفي في رقابه على اليهود طب بيراقبهم ليه اثناء ده متوفي طب ما متوفي خلصت العمليه مش محتاجه الى رقابه دي بعض الآيات اللي بتتكلم عن وفاة المسيح أو موت المسيح نيجي نشوف فقهاء المسلمين آه.
الإمام الرازي قال إيه في تفسير الحاجات دي الإمام الرازي قال في كت- تفسيره الجزء الثاني صفحة 457 قال روى ابن عباس ومحمد ابن إسحاق أن معنى متوفيك أي مميتك يبقى متوفي و- ومميت الاثنين اتفقوا يبقى احنا ما غلطناش وقال وهب توفى المسيح ثلاث ساعات وهب توفى المسيح ثلاث ساعات الكلام ده موجود برضه في نفس الصفحة من كلام الرازي بيفسر يعني التو- الموافاة وبرضه نفس الصفحة يقول قال ابن إسحاق توفى سبع ساعات يبقى إذا دخلنا في الوفاة ودخلنا في التوقيت بتاع الوفاة يعني الزمن ثلاث ساعات بحسب وهب سبع ساعات بحسب ابن إسحاق أما الإمام البيضاوي في تفسيره للقرآن على ذات الآية الجزء الثاني صفحة 128 يقول لنا كلام غريب قوي من تفسير البيضاوي البيضاوي نفسه يقول إيه قال قوم صلب الناسوت وصعد اللاهوت هو نص الكلام صح ونص كان عايز والثاني- تعديل صلب الناسوت ده صح وما قتلوه وما صلبوه لكن صلب الناسوت ومات لكن لم يصلبوا اللاهوت صلب الناسوت فده ممكن يتاخد بالمعنى صلب الناسوت ويقول لك صعد اللاهوت يبقى ايه وما صلبوه يق- وما قتلوه يقينا لان اللاهوت لا يموت فيبقى اذا البيضاوي بيفسر الكلام ده عشان يقرب المعاني يقول لك اللي مات مات مات ثلاث ساعات مات سبع ساعات ومات بالناسوت ولكن اللاهوت لم يتأثر البيضاوي قرب من الحقيقة خالص قال صلب الناسوت وده كلامنا لأن احنا لا نقول أن اللاهوت اتصلب بس ما احنا شوياه انه صعد اللاهوت لأن اللاهوت كان موجود لسه في الجسد بس لا يتأثر بالموت زي ما قلت لك المثل بتاعنا اللي هو النار الألمين والحد النار والحديد لما بطرق الحديد النار لا تتأثر لأنها من جوهر آخر
لكن مستمرة لكن جواه.
موجود ومتحدة به جواه.
لأنه مش ممكن أشكل الحديد إلا من في وجود غير النار النار.
فأنا احنا محتاجين للمسيح يصلب وفيه اللاهوت اللاهوت.
لأن اللاهوت غير محدود ولو مات المسيح بدون اللاهوت هو إنسان آه مات طب مش معلش كده؟
نعيد جزئية البيضاوي تاني عشان- جزئية البيضاوي آه.
في تفسيره تفسير البيضاوي الجزء الثاني صفحة 128 بيقول قيل قال قوم صلب الناسوت وصعد اللاهوت عشان خاطر يوفق بين الآية دي الآية إن إنه طلب ومات ثلاث ساعات أو سبع ساعات وبعدين الآية بتقول وما قتلوه يكون وما صلبوه يعني ما صلبوش اللاهوت ليه لأنه صعد ده في رأي إيه البيضاوي احنا بنقول له لا يا بيضاوي الاثنين الاثنين موجودين بس ان اللاهوت لا يموت ولا يصلب لانه زي النار اللي في الحديد ما تتاثرش مش صعد مش محتاج نصلي ليه بقى لان الله موجود في كل مكان اكيد لا يخلو منه مكان فدي من ناحيه آه، اللي هو قتلوه آه، وما قتلوه آه، طيب آه، برضو في الآية نفسها بتقول أنه شبه لهم فماذا تقول على ذلك إيه شبه لهم دي؟
آه. وما قتلوه وما صلبوه يقينا ولكن شبه, شبه لهم لهم.
شبه لهم ايه بقى برضه بنحتاج ان احنا نرجع للقران عشان خاطر النص نشوف القرآني.
الحاجات دي آه، نرجع للامام الرازي ونشوف كلمه شبه لهم ده رايه فيها ايه هو طبعا البيضاوي فسر كويس شبه لهم انهم قتلوا اللاهوت لكن قال لك آه ما لا قتلوش.
دي دي منتهية آه، آه.
يبقى شبه لهم انهم قتلوا اللاهوت مم.
او صلبوا اللاهوت شبه لهم لكن ما اتصلبش اللاهوت في راي البيضاوي لانه صعب اما الرازي بقى فعلق على الايه ديت وقال كلام غريب غريب وانا ارجو بعد هذا الكلام مش ارجو انا متاكد بعد هذا الكلام ولا واحد من اللي بيشاهدوا البرنامج هيستخدموا الايه دي تاني في المعنى المقصود نسمع قال ايه الرازي بقى في الجزء الثالث من تفسير الرازي صفحة 350 شوفي خليكي ويايا وأرجو من المشاهد برضه يمشي ويايا خطوة خطوة يقول ايه الرازي إن جاز أن يقال أن الله تعالى يلقي شبه إنسان على آخر ما هم بيقولوا شبه لهم أيوة.
يعني صلبوا واحد بداله واختلفوا في هذا الواحد قالوا جندي من جنود الرومان راح يقبض عليه فالله القى شبهه على الجندي فخدوه بدل المسيح والمسيح صعب وبعض التانيين قالوا ايه لا لا مش جندي روماني ده يهوذا الخير الخاين اللي سلمه خدت بالك قال برضه كان وياه والقى شبهه عليه وبعضهم بقى لا لا لا ده واحد اسمه سمعان القى شبهه عليه اللي هو سمعان القيرواني اللي- واحد قال
اللي شال الصليب مش الصليبيه وجماعه تانية قالوا لا لا ده واحد اسمه سرجيوس جابوا منين سرجيوس ما تفهميش سرجيوس اتصلب بداله ففي تخبط في التفاسير وده دليل عدم الصحه يعني لو جم شهود وشاهدوا على قضيه واحد قال ايوه انا شفت آه، محمد اللي بيعمل كده واحد قال لك لا لا لا ده ما كانش محمد ده كان حسن واحد يقول لك لا لا لا ده كان علي يبقى كل الشهود مرفوضين خلاص آه.
القضية سقطة مش واخد بالك وعلاوة على ذلك الرازي يقول إن جاز أن يقال أن الله تعالى يلقي شبه إنسان على آخر فهذا يفتح باب السفسطة ده مين اللي بيقول كده آه الراس الرازي اللي بيقول كده يفتح باب السفسطة ليه يا عم الرازي قال لك كده فلربما إذا رأينا زيدا فلعله ليس بزيد ولكن الله ألقى شبه زيد على شخص آخر
آه.
ما هتفتح باب السفسطة آه، يقول لك أنا قابلت زيد النهاردة يقول له لا ده ما هو مش زيد هو.
ده عبيد أنت ما قابلتش زيد هاي.
يا عم أنا قابلت زيد يقول لك لا ده ربنا حط شبه زيد على عبيد فأنت شفت عبيد افتكرت إنه زيد آه، عملية مش طبعا هتنتهي طبعا مش منطقية أبدا حتة شوف ده الرازي اللي بيقول كده مش إحنا، ده إمام كبير.
يعني عموما طيب برضه شوف بقى فبيقول تاني فلربما رأينا زيدا فلعله ليس بزيد ليه لأن الله ألقى شبه زيد على شخص آخر يبقى ما- مش هتقدر تثق في أي حاجة ادى مثل تاني وإذا تزوج هو قالها بالكلمة بتاعتهم أنا ما بحبش أقولها سامحيني يعني وإذا تزوج رجل فاطمة فلعله لم يتزوج فاطمة ولكن الله ألقى على خديجة شبه فاطمة فيتزوج خديجة خديجة وهو يظن أنها فاطمة باب سفسطة آه.
مش كده؟
مظبوط حاجة غريبة فأده الرازي لما بيفسر شبه لهم يا جماعة شبه لهم مش معناها أن هو ألقى شبهه على غيره الكلام ده nonsense مش معقول ويضع قاعدة خطيرة جدا جدا جدا جدا يقول إيه لو جاز ده الرازي برضه في نفس الصفحة لو جاز إلقاء شبه أحد على شخص آخر فعندئذ لا يبقى الزواج ولا الطلاق ولا الامتلاك موثوقا به لان يمكن ده اتحط شبهه على ده وده جه بدل ده فتحنا باب للسفسطه زي ما بيقول
العجيب ان الكتير بيتمسكوا بالايه دي ويقولوا اهو شبه لهم مش هو ليه مع بقى انهم بيفتحوا مجال لحاجات صعبه جدا هم مش قدها القضيه والمشكله انهم مش عايزين يفهموا يعني ما حدش عايز يفهم قضيه والواحد عايز يعارض يقول لك لا هي كده يا عم طب نفهم يقول لك لا ما فيهاش فهم هو ادم قال كده يبقى هو كده قال. طب ال- ال- المفسرين قالوا ايه مش عايز اعرف طب الفقهاء قالوا لا مش عايز اعرف هي كده ليه لانه خايف الانسان الخايف يعني مثلا احكي لك نكته بسيطه ما لازم نفك نفكه في النص عشان خاطر ما تبقاش سوليد قوي يعني انت عارفه البيوت بيشتروا حاجات العيد للولاد من قبل العيد بمده يشتروا لهم الهدوم والبدل والفساتين للبنات وكده وبيحطوها في الدولاب فاللي حصل ان ولد غاب من الاوضه من البيت فالام بتدور الواد فين أب- ادم يغيب كده وصوته ما يطلعش يبقى بيعمل حاجه خطيره قعدت تدور عليه لقيت في اوضه النوم عامل ايه فاتح الدولاب ولبس البنطلون بتاع العيد قبل العيد لبسه قالت له انت يا واد بتعمل ايه يا ولد ازاي تلبس البنطلون بتاع العيد يا ولد قال لها صدقيني يا ماما مش انا مش انا اللي لبسته يا ماما قال امال ايه ما هو بقى البنطلون قال هو اللي لبسني يا ماما خوف
ايوه مظبوط خوف بيرفض الحقيقه وبيحاول ان هو يبررها باي حتى بكلام فارغ لكن كلام اللي يدرس فارغ.
واللي يفهم آه.
يقدر يعرف الحقيقه
طيب يا أبونا بيقولوا برضو احنا قلنا شبه لهم يقولوا ألا تكفي التوبة للغفران فلماذا الصلب
ألا تكفي التوبة آه. للغفران التوبة لازمة للغفران لكن الغفران لا يأتي بمجرد التوبة فقط طبعا الاعتراض اللي بتاع التوبة كده جاي من سورة البقرة آية 27 انت قلتها في جلسة قبل كده فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه التواب الرحيم تاب عليه انه تواب رحيم لكن هل دي معناها غفران تاب التوبه فعل انسان والغفران عمل الهي من آه.
فانا لازم اتوب بس التوبه ما هيش كل حاجه لكن محتاجين الى يعني التوبه ندامه عن الماضي والتوبه آه، اعتراف او عزيمه على انه ما يغلطش في المستقبل يعني يقول لك آه، خلاص انا تبت عن اللي فات وتوبه اخر نوبه ما عادش اعمل كده ده التوبه لكن هل التوبه بتعالج الغلط اللي حصل يعني مثلا انت ماشيه بعربيتك جه واحد خبط لك العربي- العربيه بوظها فينزل يقول لك انا متاسف خالص وما عادش تاني مره خبط لك آه.
عربيتك بس ما صلحش العربي ما صلحش ما صلحش العربي. مم.
ما عوضكيش عن العربيه صح عربيه توتال لوس فقدان تام ويجي يقول لك انا متاسف خلاص انا انا عرفت غلطتي متاسف يا مدام انا اسف وثقي ان انا بعد كده مش هاخد هخبط لك بالي.
عربيتك تاني استفدنا ايه؟
ولا حاجة ولا حاجه لازم اذا فصل.
الندامه مطلوبه والعزيمه مطلوبه انه ما يغلطش تاني لكن لابد من التعويض التعويض هو الذي فعله المسيح مات عوضا عنا لان كان محكوم علينا بالموت ولا يمكن ان يغفر الخطيه الا بتنفيذ الحكم وده عدل الله فجاءت الرحمه واعطى نفسه فداء عنا هكذا احب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياه الابديه ماشي ماشي احنا وضحنا الحقيقة دي برضو في حلقات قبل كده بس برضو نحب نعيدها عشان كل اللي معانا يفهموا إيه بالظبط ايه عشان بنلاقي السؤال ده كتير جدا يا ابونا ربنا تاب علينا ربنا غفر الخطية ده صحيح آه.
بس لازم محتاجين الى كفاره توبه كويسه بس محتاجه الى كفاره تعالي بقى نشوف الكفاره من واقع آه، المسيحيه في المسيحيه في انجيل يوحنا آه، في رساله يوحنا الاولى اصحاح واحد اصحاح اثنين ايه واحد واثنين يقول ايه يا اولادي اكتب اليكم هذا لكي لا تخطئوا وان اخطا احد فلنا شفيع عند الاب يسوع المسيح البار وهو كفاره لخطايانا ليس لخطايانا فقط بل لخطايا كل العالم ايضا خلاص طب هل القران فيه كفاره طبعا في سورة المائدة آية 89 يقول لا يؤاخذكم الله باللغو اللغو يعني إيه؟ الكلام غير المقصود يعني باللغو في أيمانكم في الأقسام اللي بتحلفوها يعني لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم يعني لو حلفانة ملهاش يعني مش مش صادق فيها آه آه يعني أي كلمة بتقال فما بيحاسبكمش ولكن يؤاخذكم بما عقدتم يعني بما عمدتم عن عمد واحد حاطط في دماغه يروح يحلف في المحكمة يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان القسم لو أنت أقسمت باطل وأنت متعمد هيحاسبكم على كده طب وبعدين العلاج ايه العلاج اه شوف العلاج في نفس الايه فكفارته كفارته تكفير القسم ايه بقى اطعام عشرة مساكين او كسوتهم او تحرير رقبة رقبة عبد يعني يحرر واحد فمن لم يجد ثلاثة دول فصيام ثلاثة ايام ذلك كفارة ايمانكم يبقى اذا الحلفان محتاج لكفاره من اربعه آه، فما بال فما بالخطيه ضد الله ادي كفاره واضح واضح.
طب بص تاني حاجه تاني في سوره التغابن ايه تسعة يقول ايه ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يكفر عنه سيئاته الله يكفر عنه سيئاته ويدخله جنات تجري من تحتها الأنهار يبقى الله لازم يكفر عن سيئات الإنسان يكفر من يؤمن بالله ويعمل صالحا يكفر عنه سيئاته يبقى في تكفير مش كده وقلنا التكفير ده مش زي التكفير والهجر ومن اجل هذا في مم. ومن اجل هذا في ذبائح الضحيه الاضحى عيد الاضحى والذبائح اللي احنا اتكلمنا عليها آه، مرات قبل كده فازاي الانسان يتجاهل هذه الكفارات ويقول التوبه بس هي اللي تغفر يعني التوبه لوحدها ما تنفعش لكن لازم لازمه في ال- كبدايه كبداية.
آه، عمل لكن- إنساني.
اه لكن عمل الله انه يكفر عن سيئات.
عن سيئات صح اه اظن كده وضحت نعم، و...
كويس.
طيب السؤال بقى المهم جدا أهي.
آه يقولون ما ذنب المسيح البريء حتى يدفعه الله للصلب عن الناس يعني معروف ان السيد المسيح ملوش خطيه وانسان طاهر وبريء ذنبه ايه يتصلب عن الناس سؤال وجيه سؤال وجيه يعني هل ده يبقى ربنا عادل ان هو يدفع واحد بريء آه، بدل الناس الاشرار في- يعني تؤخذ من هذا ال- آه، الجانب يعني طيب نطلع ايه سورة البقرة آية 60 أنا كان بودي إن أنا أجيب ال- آه، القرآن معايا بس آه، عشان خاطر ما لا ما تعبش المشاهد يقول لك لا يمسه الا المطهرون رغم ان انا طاهر بصدقيني بدم المسيح يعني لكن عشان ما نعسرش حد يعني فاحنا بنقول الكلام نقلا عن القران آه، سوره البقره ايه 60 تقول كانوا يكفرون بايات الله الناس واليهود ويقتلون النبيين بغير الحق يقتلون النبيين بغير الحق يعني ايه بيعملوا ايه في النبيين بيقتلوه مش كده طب ازاي ربنا يسمح بقتل النبيين وهم ابرياء تاني حته تاني البقره ايه 86 فكلما جاءكم رسول بما لا تهوى انفسكم بيكلم اليهود فكلما جاء فكلما جاءكم رسول بما لا تهوى انفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون بيقتلوا الانبياء طب امال الامر يعني قتل الانبياء جائز لهم ابرياء وقتل المسيح مش جائز بقى هنعترض عليه طب ما ما انتوا انتوا بتقولوا المسيح نبي اي طب او اتقتل آه.
فيها ايه يعني مش اول واحد مش اول واحد مش اول واحد بريء لكن الله بيكافئ النبي وسوف يدين الظالم والقاتل اوكي
طيب سؤال تاني يا منى كيف تؤمنون بإله مصلوب أي أنه مات آه، تكملة السؤال فمن كان يحكم الكون عند موته ودفنه اه هو الحقيقه دي الحته اللي قالها البيضاوي بس ما فسرهاش كويس صلب الناسوت ولم يتاثر اللاهوت صلب الناسوت ولم يتاثر اللاهوت فاللي مات هو الناسوت الجسد لكن اللاهوت لا يموت زي ما قلت لكم ان ال- الحديد والنار الذي يطرق هو الحديد اما النار فلا تتاثر فالذي مات هو الناسوت اما اللاهوت فمال السماء والارض وفي كل مكان حي موجود في كل حته ولا يتاثر ب- بصلب الجسد يعني آه. آه، هو احنا يمكن عايزين نوضح برضو لأحبائنا في الإسلام أن المسيح إنسان كامل أيوة.
واللاهوت حال داخل الإنسان الكامل تمام.
ف- فكإنسان بيتصرف كإنسان وكإله طبعا دي- كإله.
ده وضع تاني مختلف والانسان آه.
ممكن يتالم ممكن ويبكي ياكل وي- ويشرب آه، آه، ويبكي آه.
ويموت مم.
ولكن اللاهوت لا يتاثر لا ياكل ولا يشرب ولا يموت مم. دلوقتي بقى يبقى في سؤال يطرح نفسه مع انه جه متاخر كيف يتجسد الله في انسان ياكل ويشرب ويقضي حاجه اليس هذا تنجيس لاسم الله
سؤال منطقي يعني وفي بنسال فيه كتير يعني لكن انا عايز اقول اسال الراجل ده سؤال يعني هو بيقول ان الجسد اللي حل فيه المسيح فيه غائط وفيه اكل وفيه شرب طب مش هيتنجس بوجوده فيه نساله سؤال الله موجود في كل مكان ولا مش موجود في كل مكان اكيد اكيد ما هو لو مش موجود في مكان يبقى بقى اله محدود يبقى الا المكان ده ما فيش ربنا يبقى الله اتحدد اذا الله ايه موجود في كل مكان صح طب الله موجود في الاماكن القذره في العالم اكيد هل بيتاثر بيها وتنجس منها اه ما هو ده المنطق هو بقى زي اللي- الشمس تطهر المكان النجس ولا تتاثر به ولا تتنجس به آه، احنا في نهاية حلقتنا بنشكر قدس أبونا زكريا على الإيضاحات دي وربنا يبارك فيك وفي خدمتك وإن شاء الله لينا لقاءات كتيرة آه، عزيزي المشاهد المسيح صلب ومات من أجل خلاصك وفدائك أشكركم ولينا لقاء تاني بإذن الله شكرا وإلى اللقاء